قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَني ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين اللهم صل على محمد في كل وقت وحين اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك يا ربنا ومولانا عليه الصلاة والسلام إخواني في الله أخواتي في الله اقبلني يا رب اقبلني يا رب الرحلة اللي احنا بدأنا معاها من أول رمضان نفسنا ربنا يقبلنا وقلنا ان التوبة دي محطات يا جماعة التوبة دي مش درس واحد انفعل بيه ولما انفعل حياته اتغيرت حتة ان التوبة درس يا جماعة اوجدت ظاهرة اسمها التائبين المبتسرين زي الاطفال المبتسرين هو سمع درس اتأثر لبسة نقاب التحق ولكن ولكن لسه اخلاقه ما اتغيرتش ما بقاش انسان جديد معاني الايمان وحب الله في قلبه ما اتزرعتش ما عرفش ما اسس الطاعه في حياته ما جاتش لسه ملتزم مبتسر يا جماعه تقابله ما تحسش ان هو وصل عشان كده دي فكره اقبلني يا رب دي فكره ان التوبه تبقى دوره طويله نمشي مرحله مرحله فيها اه هناخد فيها مراحل اه هنقعد فيها شهر كامل ولكن باذن الله بعدها مش هتبقى ملتزم مبتسر هتبقى عارف فعلا ازاي اول خطوه في طريقك لله قضيتها صح وقطعتها صح باذن الله جاهز تموت جاهزة موتي الشعار اللي احنا رفعناه من امبارح ويمكن الشعار يكون في شدة شوية على بعض النفوس ولكن يا جماعة ده واقع ده واقع انا لو شايف اخويا واقف على شريط قطر والقطر جاي وبنبهه ومش راضي يتنبه لو شدته انا كده ما بقصوش عليه انا بسأل السؤال اللي لازم كل واحد فينا يا جماعة يكون مستعد لاستعداد طب جاهز تموت جاهز تموت قلت لكم الراجل اللي دخل على مراته فجأة لا يلا يلا بسرعه قالت له قال احنا مسافرين مسافرين فين مسافرين فين هو في حاجه اسمها مسافرين على طول كده مسافرين فين قال لها السعوديه السعوديه هو في ناس تسافر من دوله لدوله كده بسرعه طب هنسافر امتى هنسافر قد ايه قال لها نقعد 3 سنين او سنتين 3 سنين 3 سنين ايه على طول كده طب الطياره امتى الطياره بعد 3 ساعات طب ده يبقى راجل عاقل يا جماعه اللي عايز يجهز للسفر بالمنظر ده في 3 ساعات او كذلك يا اخواني احنا هنسافر مش من دوله لدوله من عالم لعالم ومش هنقعد ثلاث سنين ما احناش راجعين تاني ومش السفر بعد ثلاث ساعات ده لما السفر هيجي في لحظة هينزل ملك الموت ياخد الروح وانتهت في لحظة يبقى السفر ده محتاج تجهيز قد ايه محتاج استعداد قد ايه انت جاهز جاهز للاحتضار جاهز لتنزل ملائكه بيض الوجوه او سود الوجوه جاهز لنزول القبر جاهز لاول ليله في القبر جاهز لضمه القبر جاهز لحساب الملكين جاهز تموت ولا مش جاهز لازم تبقى جاهز في اي لحظه لان ده حدث هيحصل في اي لحظه في حياتك لسه يعني كان لسه قريب مشكله شاب من الشباب على الفيسبوك وعامل جروب وعمل جروب وعامل صور فظيعه في الجروب ديت في الصفحه بتاعته ديت ومات ومحدش عارف انه مات اصحابه كانوا هيتجننوا ال account بتاعه مش عارفين يفتحوه عشان يلغوا الصفحه بتاعته ويلغوا الصور اللي هو حاططها ويطيروا يسرقوا ال account ومشكله كبيره ليه هو مات ومش جاهز مات ومش جاهز وسيئات جاريه ربنا يعافينا ويعافي شباب النت جميعا يا رب اخواني في الله النهاردة أول سؤال هنسأله جاهز تنزل قبرك جاهز للحظة الاحتضار جاهزة وهنكمل الجزء الثاني اللي احنا بدأنا امبارح امبارح بدأنا في الجزء الأول من حديث البراء بن عازب إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا واتكلمنا عن المؤمن وأفراح الروح ورحلة السماوات السبعة والكون اللي اتقلب عشان إنسان واحد طائع عشان تائب عشان تائبة عشان صوامة عشان قوام أنا يا رب أنا يا رب كل الكون ده كل الاحتفال الكوني ده كل السماوات السماوات السبع بملائكتها بالمقربين فيها دي عشان يا رب يا رب الطاعة كانت غالية عليك كده عندك يا رب كده يا رب انا كنت غالي عندك كده يا رب يا رب انت كنت بتحب الطاعة كده يا رب يا ريتني عبدتك ليل نهار يا رب طول ما كنت في الدنيا النهارده الجزء الثاني يا جماعة جاهز للموقف ده النهارده واحد نايم على فرش الاحتضار وهو بيموت وان العبد الكافر او الفاجر الفاجر يعني المتفجر بالمعاصي اللي حياته كانت انفجار بالمعاصي الشاب اللي بيعصي ربنا في كل مكان كل مكان يدخل على النت يدخل على الفيسبوك يدخل على اليوتيوب يشرب مخدرات في الشارع في حياته في المال الحرام بعد ما يتخرج ويبقى صاحب و- وظيفة و... يا اخواني في ناس حياتها كلها معاصي شلال معاصي متفجر في الارض والعياذ بالله المتفجر ده اللي قلبه متفجر بالشهوات ان العبد الكافر او الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة في انقطاع فيه يعني ما- كأن عربية بتسيب بلد وداخله في بلد تاني فتانية فقاعدة تسيب ملامح البلد اللي هي خارجة منها تختفي منها واحدة واحدة وملامح عالم تاني بتظهر بس المرة دي العالم التاني مش زي عالم المؤمن بتاع امبارح ده عالم الفاجرين ده عالم جهنم ده عالم العذاب ده عالم ملائكة سود الوجوه إذا كان في انقطاع من الدنيا قاعد يبعد عن دي وملامح عالم مرعب فظيع مش فيلم رعب المرة دي ده كلام حقيقي بحقه حقيقي يا إخواني في انقطاع انقطاع ليه لانه واخد عامل زي القطر ما بياخدش راجع مش عايز يتوقف واخد في وشه وقاعد يعصي ربنا ليل نهار فجاه اقف فجأة وهو ماشي عربية وهو ماشي بسيارة المعصية يلاقي حملة وملائكة بتنزله انزل ايه خلاص من النهارده انتهت من النهارده ما عدتش هتسوق من النهارده ما عدتش هتقود من النهارده انت اتقبض عليك وهتسلم خلاص للمحاكمة وان العبد الكافر او الفاجر في رحله الرعب اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي اذا كان في انقطاع من من من ده يعني خلاص اتقطع كل حاجه طب انا كان ورايا مشوار مش هتعمله طب انا كان في حاجه عاملها سيئه جاريه وعايز اقفلها مش هتقفلها طب انا كنت عايز طب انا كان في مصالح عايز اخلصها مش هتخلصها طب كان ورايا ارتباطات انتهت في انقطاع من الدنيا من جذورها كان شجره اتقطعت من جذورها انقطاع من الدنيا كان شجره اتقطعت من جذورها من الارض ما عادش لها صله بيها ولا عاد لها علاقه بيها ولا عاد في اي ارتباط بيها واقبال من الاخره منطلق بسرعه رهيبه على عالم تاني على واقع تاني اقبال من الاخره اتته ملائكه س... نزل اليه من السماء ملائكه سود الوجوه نزل اليه من السماء يا اخواني المنظر ده انتم متخيلينه ده مش انزال بمظليات مش كن- جنود كوماندوز نازله من طيارات عشان تقبض على واحد لا يا جماعه ده كتيبه ملائكيه نازله من السماوات العلى نازله لفلان بصي للسماء كده بصي للسماء بصي كده وشوفي ان كتيبه نازله من فوق عشان ده عشان ده كتيبه نازله تقبض على ده كتيبه نازله خلاص تقتد اهو والعياذ بالله يا للرعب يا اخواني نزل اليه اليه هو نازله له هو وعارفه مكانه وعارفه اللحظه اللي هتاخد روحه فيها نزل اليه ملائكه من السماء سود الوجوه فجاه يلاقي الدنيا اسودت هو مش عارف الدنيا اسودت ليه هو مش فاهم لسه في الاول انهم ملائكه سود الوجوه الدنيا بقت سودة والعياذ بالله الدنيا طلبت حياته بقت ضلمه بدايه الاخره بقت ضلمه دول ملائكة بس هو مش واخد باله ان دول اول انواع من الملائكة هيقابلها ده كل ملائكة هتسلمه الملائكة ده الملك الموت هياخده يسلمه لسود الوجوه سود الوجوه هياخدوه يسلموه لمنكر ونكير منكر ونكير هيسلموه للي هيقتضوه السائق والشاهد اللي هيقتضوه يوم القيامة يسلموه للملائكة اللي هتسحبه على وجهه الى العرض يسلموه لسبعين الف ملك اللي بيقفوا من ساعة ما ياخد كتابه بشماله عشان يقتضوه يسلسلوه في جهنم يسلسلوه ل- لخزنة جهنم خزنة جهنم ياخدوه يسلموه الم- لزبانية العذاب في جهنم والعياذ بالله هي دي الملائكة اللي عاد هيتعامل معاها خلاص خلاص كان قدامه يتعامل مع ملائكة تانية منورة وتنور حياته وتسلمه لخزنة الجنة وخزنة الجنة للملائكة اللي يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم وما صبرش على حاجة مرضاش يصبر مرضاش تستحمل مرضاش خلاص مش هقدر اهي دي عقبة عدم الصبر على عدم الصبر عن الدنيا دي عقبة الاستعجال على الشهوات المنظر الب- المهيب البشع اللي احنا فيه نزل اليه ملائكة من السماء سود الوجوه فيجلسون منه مد البصر مد البصر ليه كل الالوف من الملائكه دي ليه ده واحد ده ملك واحد ياخده ويخلص الموضوع لا ده رعب ده لازم يترعب ده لازم يعرف المعصيه كانت عند ربنا حاجه عظيمه قد ايه ده لازم يعرف الجريمه الوقت يا جماعه السماء هتتقلب الوقت يا جماعه بسبب عاصي واحد السماء هتتقلب انا عايز اقول ايه انا عايز اقول احساسه وروحه بتطلع والملائكه كلها مش قادره من نتن ريحه وهو طالع وهو مش قادر يتخيل انا يا رب انا يا رب كل ده عشان عصيتك يا رب كل ده عشان معصيتك انا ما كنتش اعرف يا رب يا جماعه لما مجرم يعمل جريمه يتقلب المجتمع كله ليها ويتقلب الامن بكل اجهزته وكل قطاعاته ليها معناها انها جريمه شكلها ايه الجريمه اللي اتقلب ليها السماوات يا اخواني الجريمه اللي السما اتقلبت عشانها المعصيه يا اخواني المعصيه دي جريمه هو عمل ايه هو مش قادر يتخيل ان المعصيه هي اللي عملت كل ده هي اللي قلبت ملائكه السماء هي اللي قفلت ابواب السماء اللي كانت مفتوحه طول حياته قدامه وكان قدامه فرصه انها تتفتح وكان قدامه فرصه ولكن النهارده اتقفلت لانه ضيع الفرصه ضيعها ما رضاش يستثمرها يا اخواني فيجلسون منه مد البصر يا للرعب يا للرعب وعربيات ال... ال... ال... ال... عربيات ال... ال... ال- المباحث بقى ولا البوليس وال- والملائكه كلها مستنيه ثم يجيء ملك ملك الموت ملك الموت اللي سيدنا ابراهيم قال له كفى بوجهك عذابا ملك الموت يجي بعد كده بعد الرعب اللي هم عملوه له حتى يجلس عند راسه طب عند راسه ليه يا جماعه ده اللي جرب منكم يعمل عمليه جراحيه لما يجي كده الجراح قبل العمليه في اوضه العمليات بشكلها ال ال ال ال القاتم ده ويجي الجراح يقف عند راسه ويجي بتاع البنج عشان يحط ال ال ال البنج جواه تخيلوا يا جماعه ساعتها القلب بيبقى شكله ايه القلب بيبقى حالته ايه تخيل انت بقى ملك الموت عند الراس هيعمل إيه؟ انت عارف هو هيعمل ايه خلاص ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه طب كان كفايه ملك واحد لا عشان يترعب عشان يتفزع عشان يعرف الغضب لله من جنود الله ويقول ايتها الروح الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب ايه اخرجي الى ايه طب ملك الموت يحتمل طب الم الموت يحتمل طب الملائكه سود الوجوه انما انا خارج والعياذ بالله روحه خارجه لسخط وغضب لا يا رب ده انت اللي عملته في نفسك انت اللي عملت كده في نفسك لما هيقول ايتها الروح الخبيثه ما هو انت اللي خبثتها انت اللي بوظتها انت اللي افسدتها انت اللي كنت عايز تمتعها في الدنيا وفاكر ان النظر ده والشهره دي والمركز ده والمال ده والاختلاط ده والشهوات دي فاكر انها تمتعك وهي قاعده تدنس في نفسك قاعده تخبث في نفسك قاعده تفسد فيك لحد ما وصلت في الاخر اتقال لك الروح الخبيثه والعياذ بالله الخبيثه شوف الكلمه ايتها الروح الخبيثه نداء من ملك الموت طب ما كان ياخد الروح على طول لا ده لازم عذاب نف- نفسي الاول عذاب نفسي زي ما بالظبط نزلت ملائكه سود الوجوه معهم المسوح المسوح ده يعني كفن من جهنم يعني كساء غليظ اسود كفن من جهنم يا جماعه اكفن من جهنم نار هيتلف في نار الوقت والعياذ بالله من اولها وهو بيرى المسوح وهو بيرى ملك الموت بيقول له ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى رب الى سخط من الله وغضب والعياذ بالله والعياذ بالله ساعتها عارفين روحه تحصل له ايه فتفرق في جسده الروح بعد ما طلعت تاني الروح يا جماعه بتخرج في مراحل الاول تبدا تخرج من الايدين والرجلين تلاقي ايدين ورجلين المحتضر بتتلج بقت متلجه بعد كده تبدا تطلع لغايه ما توصل للتراقي للنقطه دي في الرقبه الروح خرجت من الجسم كله الجسم بقى من غير روح الروح بقت في الشبر ده وبس خلاص وبتخرج وقاعده تتسحب خلاص القصه انتهت خلاص ميعاد الحساب جه خلاص الستاره اسدلت خلاص عند التراقي كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق من اللي هيرقى بروحه ملائكه رحمه ولا ملائكه عذاب مين مين السماء بتجهز ليه والناس بتقول مين اللي يرقيه موقف رهيب ولكن بعدها لولا اذا بلغت الحلقوم تبقى النقطة اللي عندها ألم الموت الرهيب النقطة اللي عندها بشاعة خروج الروح كلها نقطة الحلقوم لما الروح تطلع أكتر وأنتم حينئذ تنظرون يأس كامل كله عارف ونحن أقرب إليه منكم الملائكة مالية المنطقة ومالية المكان ولكن لا تبصرون محدش شايف محدش شايف يا إخواني إخواني في الله فتفرق في جسدي بعد ما وصلت للحلقوم ترجع الجسم تاني ليه يا جماعة ليه طب ما تخرج لأن الموت مؤلم جدا لا ده هي مرعوبة لأنها عارفة أن اللي بعد الموت أشد اللي بعد الموت أفظع فتفرق في جسده فينتزعها يعني ملك الموت عارف هو ياخدها ازاي فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول الصوف لما يتبل يتغير قوامه ويبقى فظيع والسفود ده اللي هو السياخ الحديد اللي متفرع منها السياخ حديد تانية وكأن دي دخلت في دي وطالعه بتمزق عارفين قنابل المسامير لو واحد انفجر في جسمه قنبله مسامير والعياذ بالله وواحد بيشد كل مسمار من كل حته في جسمه لو واحد جسمه اتملى شوك وبيتشد الشوك مش بيتشد يطلع لا ده بيتشد يمزق اللحم وهو طالع الم من كل جارحه عصى بها ربنا كل صابع كل كل ايد عصبها ربنا العين الودن كل جارحه عصبها ربنا الم خروج الروح منها يبقى رهيب وبشع والعياذ بالله والعياذ بالله فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فاذا اخذها فياخذها ياخذها خد كلمه ياخذها دي فيها قوه وفيها غضب وفيها نقمه على العبد ده فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفه عين هات هات الروح الخبيثه دي هات الروح اللي عصت ربنا دي يا اخواني انتوا متخيلين المنظر فيه غيظ في غل وهو خلاص ما عادش قادر يعمل حاجة فيضعوها في المسوح يتلف في النار زي كلب ميت متعفن يتحط في كساء من نار تبقى الريحة فظيعة يبقى الريحة شناعة عشان كده كل الملائكة تبقى كارهة ان الروح دي تعدي من جنبها والعياذ بالله خلاص اتلف في النار والعياذ بالله اتكفن في اكفان على اكفان من النار والعياذ بالله فيضعوها في تلك المسوح فيخرج منها ريح كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ده ريحة ايه ده ريحة عمله ده ريحة معصيه ده ريحة شهوات قلبه ده ريحة شبهات قلبه ده ريحة امراضه ده ريحة معاصيها ده ريحة الرشوة والكذب والخيانة والغيبة والنميمة ده كل جارحة من جسمه متحملة معاصي ياما ريحة كل معصية اتحملت على كل عضو ريحة كل مرض في قلبه تخرج منها ريح كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الارض والعياذ بالله اشد من المجاري واشد من العفن لانه كان عايش في جيفه ومش حاسس كان عايش وسط جيف الشهوات ومش حاسس كان عايش اللي بيقع في الزنا ده والعياذ بالله ايه الجيفه دي ايه العفن ده ربنا يحفظنا ربنا يعصمنا يا رب ايه الجيفه دي ايه الانسان الج... المتعفن ده والعياذ بالله ازاي طايق نفسه ازاي العاصي طايق نفسه ازاي طايق ازاي طايق حياته ازاي طايق انه يعيش في سخط الله وينام على غضب الله ازاي عايش في هذه الجيفه فإذا فيصعدون بها فكلما مروا على ملأ من الملائكة اللي مالية السماء يقولون ما هذا الروح الخبيث ايه ده فيقولون روح فلان ابن فلان بأسوأ بأسوأ أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا والعياذ بالله يعني أصعب أسماء بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا بأقبح نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع مقالتي ثم أداها كما سمعها بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا والعياذ بالله سخرية واستهزاء من أول ما الملائكة سود الوجوه جم رعبوه بعد كده ملك الموت جه رعبه بالكلام اللي قاله له بعد كده المسوح لما أول عذاب مد اتعرض ليه بعد كده وهو طالع والملائكه بت... ب... يعني مشمئزه منه والعياذ بالله زي ما كان بيشمئز من ذكر الله زي ما كان يجي يقلب القنوات يجي قناه اسلاميه قلب بسرعه خايف يشمئز قلبه من ذكر الله زي ما كان بيرفض يسمع دين زي ما كان حد يديله شرط ولا سي دي يرميه لانه مش عايز يسمع زي ما كان يجي يدخل على قناه اغاني على الراديو على موقع اغاني على الراديو يجي بالغلط اذاعه القران فرقها بسيط جدا عن الاذاعات الشبابيه يقلب على طول لانه مرعوب زي ما كانش راضي يسمع كان بيشمئز النهارده كل شيء بيشمئز منه فاذا صعدوا الى السماء الدنيا استفتحوا فلم يفتح له يا للرعب يا للرعب انا تخيلت ساعتها وانا بسمع الكلام ده ان بالظبط يا اخواني وانا بقراه زي واحد مريض و- و- و- وبيموت وبينزف وبيجري وهو على مستشفى الطوارئ ويلحقوا يا ما يلحقوش على الباب قفلوا الباب وقالوا ده ما يدخلش ده ممنوع هيروح فين هيموت يعني يا اخواني فوق في السماء الجنه وتحت النار الوقت اول بوابه من اول الطريق للجنه مقفوله ممنوع من اول الطريق ده ما يدخلش هيروح في جهنم يا للرعب يا للهلع وهو قاعد يستنى يتفتح له ولا لا وفي النهايه لا يفتح له لا يفتح لا لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم خلاص انتهت كل سكك ال- ال- النجاه مقفوله في وشهم والعياذ بالله فيقول الله فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في سجين والعياذ بالله في الارض السفلى فتطرح روحه طرحه تترمي زي كيس الزباله ثم تعاد روحه الى جسده ينزل القبر بقى فياتي ملكان فيجلسانه يبدا حساب القبر بقى جاهز لحساب الملكين جاهزه لحساب الملكين ولا لا فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا ادري انتوا عارفين يا جماعه ده عامل زي ايه زي واحد ماشي كده في الشارع فواحد بيقول له النظريه النسبيه الحبه بتاعت اينشتاين بتقول ايه ايه انت بتقول ايه انت بتقول ايه هو مش فاهم اصلا هو بيقول ايه هو بالظبط كده هي واحده عمرها ما فكرت في الدين هو واحد عمره ما فكر في الدين عمر موضوع الدين ده بيجي على دماغهم عايشين حياتهم بعاد عن ربنا ما فكروش في حساب ولا عذاب فلما واحد بيقول له ربك ربك ايه انت بتقول ايه انا مش عارف انت بتقول ايه اصلا انا مش فاهم واحد مش مذاكر المنهج وبيتسال فيه هو مش فاهم ده انت لو مذاكر منهج ودكتور الشفوي سالك بشده هتنسى واحد اخ عملها في اخ تاني وهو قاعد معاه في قاعده كده فجاه قام كابس في ايده قال له من ربك فالواد قال له ايه هو ما عرفش يرد الاخ اللي اتعمل في الحركه دي فضل يوم مقفول فضل يوم مفزوع من الموقف حاسس ان فعلا سؤال الملكين ده شيء فظيع يا جماعه من ربك وخدوا بالكم انتوا مش عارفين دول تبع مين يعني مش جايين بقى و- وبيقولوا احنا من عند الرسول عليه الصلاه والسلام و- والاله الواحد سواء- لا يا جماعه انتوا مش عارفين دول مين اصلا ده اختبار يقين رهيب ده مش هيجاوب عليه غير اصحاب العقيده ربنا يثبتنا بالقول الثابت يا رب وقتها يا رب انه ولي ذلك والقادر عليه فيقولان له من ربك يقولان خد بالك يعني تلاقي اتنين في نفس النفس من ربك الاتنين في نفس النفس انت مش عارف ترد على مين فيقول ها ها لا ادري من نبيك ها ها ما دينك ها, ها لا ادري ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ها ها لا ادري مش عارف مين اللي هيجاوب على الاسئله دي اصحاب العقيده مين اللي هيقول ديني الاسلام ابو بكر الصديق اللي قال اينقص الدين وانا حي عبد الله بن حذافه السهمي اللي لما اتعرض عليه خمره ولحم خنزير وهو بيموت من الجوع قال اني لا اعلم ان لي رخصه ان اكل من هذا وان اشرب من هذا ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله هو ده اللي عارف دينه هيقول ديني الاسلام باذن الله ومين اللي هيقول نبي محمد مين لما ابو بكر الصديق حط رجليه في شقوق الغار في الهجره احسن يكون في عقرب ولا تعبان يلدغ النبي عليه الصلاه والسلام وضحى بحياته عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر بحياته ده اللي هيقول نبي محمد مين اللي هيقول ربي الله ابو بكر لما ادى المال كله للنبي عليه الصلاه والسلام في الهجره قال له ماذا تركت يا ابا بكر سبت لي ولادك وبيتك قال تركت لهم الله الله هو ده اللي عارف ان رب الله هو ده انما يا جماعه اللي عايش حياته ربه مين عبد الوظيفه عبد ال- لسيد عبد ال- ل- لمدير عبد ده مين ده مين ربه مين ولي نعمته ومين اللي هيقول دين الاسلام اللي دينه كان الرشوه والخداع واللي تكسبه العب وال... ده دينه ايه ده ده عنده دين واللي واللي قدوته في الحياه كان مغني ولا ممثل ولا نصاب ولا حرامي ولا زعيم عصابه ولا قواد ده هيقول نبي محمد هو قدوته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هيجاوب على الاسئله دي غير اصحاب العقيده يا اخواني مش هيجاوب على الاسئله دي غير اصحاب الثبات الصحابه لما سمعوا الاسئله مين النبي عليه الصلاه والسلام ضجوا بالبكاء لحد ما المسجد ضج بالبكاء مش قادرين مش قادرين النبي قال الكلام ده مش في المسجد الكلام ده النبي قاله على القبر قالوا وهو بيوعظ على القبر وخدوا بالكم الكلام ده اتقال قبل ما الصحابي يتدفن يعني ممكن الوعظ على القبر كان يعني يا اخوان الوعظ على القبر ليس بدعه كما يقول بعض الاخوه الوعظ على القبر ليس بدعه يا اخواني بدليل هذا الحديث واحاديث اخر لانه موقف عصيب انا اعرف شباب تابوا لما بفضل الله يعني الواحد وناس اخرين نزلوا واتكلموا على القبور يعني في شباب وكانوا بعاد جدا وتابوا ربنا يتوب علينا جميعا يا رب فلما ما يجاوبش خالص فينادي منادي من السماء ان كذب عبدي كان كذاب كان كذاب كذاب أثيم والعياذ بالله أن كذب عبدي طب والعقاب إيه يا رب فأفرشوه من النار لحفة و- و- وأغطية وسجاجيد وعفش من النار جهنم قبره يبقى كتلة نار مولعة عليه وافتحوا له بابا إلى النار عشان كمان يشوف جهنم اللي مصيره إليها والعياذ بالله فيأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله السموم الرياح اللي بتتسمم مسام الجسم وبتسمم كل حتة في الجسم والعياذ بالله ويدخل ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ألم كسر الضلع الضلع ده من أشد أنواع الألم على وجه الأرض ربنا يعافينا ويعافي مرضى المسلمين يضيق عليه قبره انتوا متخيلين الموقف يا جماعه ده موقف رهيب ال- المكان يقعد يضيق يضيق يضيق ويتضغط جسمه ويتضغط لحمه ويتضغط عظمه ويتكسر عظمه وتختلف اضلاعه انتوا متخيلين المنظر الرهيب انتوا متخيلين احنا جاهزين للكلام ده ولا لا معانا اعمال صالحه ربنا يدرأ بيها عنا الكلام ده ولا لا جهزتي ولا لا جاهز ولا لا انا مش بقول لك سفر فجائي خمس ست سنين انا بقول لك ده انت جاهزه انت جاهز لازم نجهز يا جماعة انت صاحبة عقيدة انت صاحب عقيدة يا جماعة جاهزين للأسئلة الثلاثة دي ولا لأ ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله لغاية ما تختلف أضلاعه والعياذ بالله ثم يا إخواني يجيء ثم يدخل عليه رجل والعياذ بالله يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول له أبش هذا يومك الذي كنت توعد ال- ال- الراجل هو اللي بيكلم ال- اللي في القبر ها فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر انت مين ألا تعرفني انت مش فاكرني انت مش فاكر غدراتك وفجراتك انت مش فاكر تبرجك انت مش فاكر كل جنيه حرام كلته انتوا مش فاكرين ألا تعرفني أنا عملك السيء أنا عملك الخبيث أنا عملك أعد لك في تربتك أعد معاك أبشرك بكل ملمح من ملامحي هيفكرك بمعصيه من معاصيك كل ملمح من ملامحي بيجسد ذنب من ذنوبك وهفضل معاك افكرك بذنوبك وافكرك بعقوبتها وتتعذب بتذكر عذابك اللي مستنيك ليوم القيامه يفضل يصرخ ساعتها رب لا تقم الساعه رب لا تقم الساعه طب ليه ده انت في نار تحت التراب يبقى مش عايز تطلع ما هو عارف ان اللي فوق نار اشد وعذاب اشد يا جماعه والعياذ بالله اخواني في الله اخواني في الله جاهزين ولا لا جاهزين يا اخواني ولا لا جاهزين لهذا العذاب جاهزين لهذا الحساب جاهزين ان احنا نضرع عننا هذا بتقوى الله سبحانه وتعالى جاهز انك تنزل قبرك سمع قول الله سبحانه وتعالى الهاكم التكاثر الهاكم يعني ايه الهاكم زي واحد زي واحد ليله الامتحان وفجاه جون قام وساب المذكرات اتشغل مباراه في مباراه في بلانتيات في... لا الامتحان قدام عينه الهاكم التكاثر التكاثر على وزن تفاعل يعني اتنين بيسابقوا مع بعض مين اللي اكتر في الفلوس لغايه ما ضاع ضاع حتى زرتم المقابر انا اعرف ان واحد ممكن يتشغل ساعه ساعتين واحد يتلهى يوم يومين واحده تغفل شهر شهرين انما تفضل طول عمرها ده الصوره بتاعت الدوامه بتاعت الناس اللي دخلوا في الدوامه اللي بيجروا على الفلوس وبيجروا على الشهاده ويجروا على الاولاد ويجروا على الشركات ويجروا وبعد كده يجروا بيهم على المستشفى والعنايه المركزه بتاعت القلب وبعد كده يجروا بيهم على المقابر يدفنوهم ويتحاسبوا والعياذ بالله منظر طابور ماشي كل واحد يسقط في حفره من نار والباقي كاملين محدش بيفكر هو رايح فين حتى زرتم المقابر بعض العلماء قال زرتوها في الدنيا يعني لو عايز تفوق من الوقت زور المقابر روح زور القبر اللي انت هتدفن فيه في المقابر بتاعت عليكم روح زور أق- قبر اصحابك اللي ماتوا روح زوري قبر ز- روح يا- يا ابني روح بص على مصيرك هتروح فين روح من الوقت حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا كلا كلا ثلاثة كلا يعني لا هذا لن يسكت عليه كلا سوف تعلمون لما ربنا يقول لعاصي انا هعرفك انا هعرفك يبقى ده يحصل فيه ايه من الحاجات الرهيبة يا جماعة ان السورة اللي بعد سورة ال- التكاثر على طول سورة ايه ها ها السورة اللي بعد التكاثر ايوه سورة العصر اشمعنى سوره العصر بعد التكاثر لان سوره التكاثر بتبين لك الناس كلها بتجري العربيات والمقطورات على الطريق السريع بتجري الدكاتره في المستشفيات بتجري المحامين في المحاكم بتجري التجار في الاسواق والبضاعه والتصدير والاستيراد ومن الصين لمصر ومن مصر للامارات و... وبيجري والكل بيجري الكل بيجري الكل بيجري وبعد الجري ده تيجي سوره العصر والعصر يعني الزمن ربنا بيقسم بالزمن ان على مدى الزمن الطويل ده كله ان الانسان لفي خسر كأن ربنا بيقول ان نتيجة البشرية بعد كل الجري ده لم ينجح احد زي كده على في نتيجة الكلية لم ينجح احد والعياذ بالله لم ينجح احد بعد كل الجري ده كله كان في بوار وكله كان في خسار وكله كان في غفلة وكله ما كانش لوجه الله ما كانش ال- ما كانش الارضاء الله ما كانش الخدمة دين الله عشان كده بعدها سورة العصر ان الانسان اللي فضل يجري في النهاية لم ينجح احد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا النجاح هو اللي كان الاستثناء للاسف الشديد النجاح هو اللي كان الاستثناء جاهزين ولا لا يا جماعه انا قبل ما انهي حلقه الليله قبل ما اخلص حلقه الليله يا اخواني في الله انا عايز اسالكم انا عايز اوصيكم بقى يا جماعه توصيه الليله ايه توصيه الليله توصيه خطيره قوي يا اختي توصيه الليله توصيه خطيره قوي يا اخويا وحبيبي توصيه الليله يا اخواني توصيه في غايه الخطوره عارفين هي ايه انك لازم تجهز للحظه اللي هيتقالك فيها من ربك انك لازم تجهزي للحظه اللي هيتقالك فيها ما دينك ما دينك دين الاسلام طب وده حجاب الاسلام وده لبس الاسلام دينك الاسلام طب وده شكل المسلم وده سلوك المسلم ودي اخلاق المسلم ودي عبادات المسلم وده ليل المسلم وده نهار المسلم وده شكل المسلمة وده لبس المسلمة وده فكر المسلمة ودي مبادئ المسلمة ما دينك ما دينك مدينة الكلام العملي مش مدينة البقائي البقائي ده اللسان ساعتها ده هيبقى مات اللي هينطق مش اللسان ده اللي هينطق القلب اللي هينطق اللي اتطبع عليه العمل كله سواء عمل صالح او سيء مدينك عمليا انت الوقت مدينك لو جه واحد من بره وشافك وشاف سلوكك في الحياه هيقول دي تبع ايه من ربك بتعبد مين بتعبد الفلوس ولا بتعبد مركز ولا بتعبد طموح ولا بتعبد شهوه ولا بتعبد وحده ولا بتعبد مراتك ولا بتعبد بتعبد ايه كم اله تعبد بتعبد مين وبتعبده ازاي على مراده ولا على مرادك بمراده ولا بهواك ما دينك من نبيك مين اللي انت ماشي وراه مش من نبيك كلمه وخلاص من نبيك مين اللي انت سمعت كلامه مين اللي انت نفذت كلامه مهما كان على شهواتك وعلى رغباتك وعلى حياتك مين اللي انت مقتدية بيه مين اللي انت يمين يمين شمال شمال وراه مين مين مين يا اخواني يا اخواني توصية الليلة ان محدش هيجاوب على اسئله القبر دي غير اصحاب العقيده امتحان القبر اللي اتكلمنا عنه الليله ده امتحان في العقيده من ربك مين الاله اللي انت عشت عشانه من نبيك مين القائد اللي انت اتخذته قائد لحياتك رسالتك انك تنصره ما دينك العقيده اللي عشت عشانها ومت عشانها ومت تحت لواءها ده اسئله اصحاب العقيده من اولها كده من اولها صاحب العقيده هو اللي هيجاوب انت كنت صاحب عقيده ولا صاحب شهوه ولا صاحب شبهه ولا صاحب هوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه والعياذ بالله كم مسلم ومسلمة الوقت متخذين إلههم هواهم ومتخذين إلههم مصلحتهم ومتخذين إلههم الفلوس كان يا جماعة يبقى إذا لازم نجهز نفسنا من الوقت ان احنا نبقى اصحاب عقيده ازاي تجيب رياض الصالحين وتعمل جلسه مع اهل بيتك وولادك او مع اصحابك او مع صاحباتك كل يوم تقرا تقرا صفحه من رياض الصالحين تعرف فيها من نبيك ومن ربك ومدينك ادي حل تتعلم دينك وتروح المساجد والدروس وتعرف من ربك ومن نبيك ومن دينك ده حل ده حل يا جماعة انما انت تخيلي لو هتتسألي بعد يومين من المغني الفلاني وما المذهب الاشتراكي او الشيوعي او الالحادي الفلاني و... ومن ال... تخيلي لو هتتسألي ده تعملي ايه يا نهار ابيض اجري بسرعة على النت اعملي search على الاسماء دي ودوري اجري بسرعة انزلي مكتبات وهاتي الكتب على الاسماء دي ودوري لازم تعرف انت عارف انت عارف النبي فعلا انت عارفه ربنا حق المعرفة فعلا قدرتيه حق قدره فعلا انت عارف اللي هيحصل لك فعلا انت عارف دينك فعلا انتوا مطبقين الكلام ده انتوا عاملين بمقتضاه يا اخواني درس الليله رساله ان احنا لازم من النهارده نبقى تبقى انسان جديد لازم انا الدرس بتاع الليله انا قلت لكم ان احنا ماشيين في مراحل بدانا مرحله اليقظه وبدانا في الكلام لما جبنا التراب وتراب المقابر وبعد كده دخلنا في المرحله الثانيه مرحله مواجهه النفس لما قلت لكم لحد امتى وعملنا ورقه الخسائر وعملنا درس التهديدات وقلت لكم نعيش مهددين ليه ونهناه بالاعتراف ان انا ان احنا اعترفنا لربنا ان احنا ماشيين غلط ولازم نصحح بعد كده دخلنا في مرحله حرق السفن وحرق السفن دي مرحله دخلنا فيها مشينا فيها في اقبلني يا رب وفتح لي قلبك اتكلمنا على المسلسلات وعلى المسلسلات بتاعت الشبهات وعلى الافلام واتكلمنا عن حقوق الوالدين واتكلمنا عن ذنوب اخرى واتكلمنا عن الحجاب والتبرج واتكلمنا حرق السفن المرحله اللي احنا فيها ولكن قلت لكم ان مرحله اليقظه مش هتقف جاهز تموت دي تبع مرحله اليقظه مش هينفع تبطلي سماع شرايط مش هينفع تبطل حضور دروس مش هينفع تبطل صحبه سوء- صحبه صالحه مش هينفع تبطلي وعظ مش هينفع تبطل حاجات توقظك لان كل حاجه بره بتموت الايمان في القلب لازم نستيقظ لازم نفتح قلوبنا يا جماعه جاهزين جاهزين نموت جاهزين ننزل تحت التراب الليله جاهز الليله ت- تتحاسب حساب الملكين جاهز الليله يتقال لك من ربك وما دينك ومن نبيك ولو مش جاهزين يلا يا جماعه يلا يا اخواني يلا نجري نتعلم ديننا ونعرف ديننا ونقرا القران بقلب ونعرف تفسير كتاب كتاب الله ونقرا احاديث رسول الله يلا يا اخواني نعرف ديننا يلا يا شباب العلم الشرعي يلا يا شباب صحبه الدعاء والعلماء يلا يا اخواني الصحبه الصالحه يلا يا اخواني العباده يلا يا اخواني على القران في شهر القران يلا يا اخواني على القران في رحله التوبه الى الرحمن يلا يا اخواني يلا يا اخواني واحنا بنقرا القران نجهز اجابه الاسئله دي نغرز الايات دي في قلوبنا عشان نعرف نجاوب لو ما بقتش صاحب عقيده انت حر هتتدمر في, في امتحان القبر لو ما بقتش صاحبه عقيده هتتدمري جاهز تموت بتاع المره الاولانيه وبتاع المره دي درسين هدفهم انك لازم تجهز للاسئله الثلاثه دول لازم تجهز لمستقبلك اليقيني اللي جاي جاي لازم نجهز يا جماعه ربنا يسددكم ويحفظكم يا رب اللهم تب علينا اللهم اصلح قلوبنا اللهم اضئ قلوبنا اللهم انر قلوبنا اللهم احي قلوبنا بمعرفتك اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم ارزقنا معرفتك اللهم ارزقنا معرفه نبيك اللهم اجعلنا جندا لدينك جندا مخلصين اللهم املأ قلوبنا حبا لك ورضا بك ويقينا فيك اللهم طهر قلوبنا من الشهوات والشبهات اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا استعملنا لنصرة دينك في الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبي محمد وجزاكم الله خيرا يا